باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين الكلمه اللي عايز اقولها لكم النهارده في الرعايه ممكن نخلي عنوانها من انت ايها الاب الكاهن تطلع انت ايه اول ايه احب ان استخدمها في هذا المجال في ملاخي اتنين سبعه دايما الناس يقولوا من فم الكاهن تطلب الشريعة مأخوذة من ملاخ اتنين سبعة لكن نطق الآية يختلف شوية عن كده بيقول ايه لأن شفتي الكاهن تحفظان معرفة ومن فمه يطلبون الشريعة فهم بيختصروها من فم الكاهن يطلبون الشريعة وتكملتها أجمل ومن فمه يطلبون الشريعة لأنه رسول رب الجنود تعبير جميل إن الكاهن رسول لرب الجنود فأول حاجة ممكن أقولها للأب الكاهن أنت رسول رب الجنود ومن فمك يطلبون الشريعه يعني هو رسول ومعلم وهو أدرى الناس بالشريعة فيطلبون الشريعة من فمه يعني يطلبون منه حكم الله وشريعة الله وما ينبغي أن يكون أو لا يكون كل ده يطلبوه من فم الكاهن يعني يقوم بعملية تشريع أو إفتاء للناس بما يجب أن يكون هو رسول رب الجنود إليهم ولذلك أيضا يقابلونه بما يقابل رب الجنود نفسه يعني إيه؟ يعني هو يمثل الله أمام الناس أمامي تعبير لطيف في صلاة التحليل حينما يضع الكاهن يده على المعترف ويقرا له التحليل يقول ايه عبدك هذا المنحني برأسه تحت يدك هو منحني برأسه تحت يد الكاهن لكن بيقول له المنحني برأسه تحت يدك يعتبر ان ما دام انحنى تحت يد الكاهن يبقى انحنى تحت يد الله نفسه هنا الكاهن بيمثل الله امام الناس عشان كده المعترف بيسجد امامه لانه ممثل الله لانه رسول رب الجنود لأنه يمثل الله في إعطائه الحل والغفران المغفرة طبعا هي من الله لأن لا يغفر الخطايا إلا واحد وهو الله كما ورد في مرقس إصحاح اثنين في قصة المفلوك لكن بنعتبر ان لما بياخد المغفره من الكاهن بياخد المغفره من الله ازاي لما بيعترف على الكاهن كانه بيعترف على الله ولما ياخد المغفره من الكاهن كانه بياخد المغفره من الله ولذلك قلنا في بعض الكتب ان الاعتراف هو ان الانسان يعترف على الله في سمع الكاهن وياخذ المغفره من الله من فم الكاهن فيبقى هو فعلا رسول رب الجنود اذا بواسطه الكاهن الله يمنح المغفره وماذا ايضا وبواسطة الكاهن الله يمنح البركة فهو رسول لله يوصل إلى الناس مغفرة الله ويوصل إلى الناس بركة الله أي واحد يجي الأب الكاهن يقول له باركني يا أبونا يقول له الله يباركك شوف التعبير ماشي إزاي يقعد على الميدة ساعة الأكل فالناس الموجودين يقول له اتفضل يا أبونا بارك الميدة فيرشمها بالصليب ويقول يبارك ربنا يسوع المسيح الله يبارك به يمنح به البركه ويمنح به المغفرة ويمنح به التعليم لأن من فمه تؤخذ الشريعة بل أيضا الله بواسطة الكاهن يمنح التقديس يعني إيه؟ يعني كل انسان اول تقديس يناله في حياته عن طريق المسحه المقدسه مسحه الميرون المقدس بهذه المسحه المقدسه الكاهن بيقدس الشخص اللي قصاده وبالمسحه يجعل الروح القدس يسكن في هذا الإنسان لأن إيه اللي بناخده إحنا في المسحة المقدسة إن الروح بنصبح هياكل للروح القدس والروح القدس يسكن فينا إزاي بنصبح هياكل للروح القدس بواسطة هذا الكاهن وإزاي الروح القدس بيسكن فينا بواسطة هذا الكاهن هو طبعا عمل الروح القدس في الأسرار لكن عمل الروح القدس في الأسرار بيتم إزاي بواسطة الكاهن ولذلك في آية مشهورة في كورنثوس الأولى أربعة واحد بيقول فيها بولس الرسول ليحسبنا كل إنسان كخدام الله ووكلاء السرائر الإلهية وكلاء السرائر الإلهية إذا الكاهن ده وكيل لله وكيل للسرائر الإلهية فما يفعله الروح القدس في السرائر الإلهية يتم عن طريق هذا الوكيل اللي بي اللي هو خادم السر هنا بقى المسألة نخلي الكاهن في موقف آخر ده أنا قلت لكم يمثل الله بالنسبة للقسيس ده بالنسبة للأسقف أصعب إزاي أصعب الأسقف يدخل الكنيسة فيستقبلوه بلحم إبؤوره إبؤوره أنت تهيريني مينان أنت كهريني يعني يا ملك السلام أعطنا سلامك طب ملك السلام ده المسيح واللي بيعطينا سلامه هو المسيح ازاي نقول كده في دخول الأسقف لأن الأسقف في دخوله يمثل السيد المسيح ده كلام تاني فيستقبلوه بتاع اللحن بتاع السيد المسيح ولما يستقبلوه بلحن اكز مرقوط ما هو نفس الوضع لان اكز مرقوط دي انت المبارك او مبارك آه دي بتقال على المسيح وبنقولها ساعة قراية الإنجيل دي تورينا زي مثلا لما ملك او رئيس جمهوريه يدخل الى اجتماع فيقول السلام الملكي طب افرض رئيس الجمهوريه ده او الملك بعت مندوب عنه وزير او سفير او حتى ضابط احد الضباط يقولوا برضه السلام الملكي او السلام الجمهوري لأن ده يمثل الملك أو يمثل رئيس الجمهورية ده الخاص بالكهنوت واللي خاص بالقسيس وبالأسقف ولذلك الأسقف يقال عنه ليكن الأسقف بلا لوم كوكيل لله هو وكيل لربنا ولما السيد المسيح جاب الأمثلة الخاصة بال بالوكلاء قال في مثل الكرامين الأردياء اللي الكهنة عرفوا انه بيقول المثل ده عليهم الإنسان صاحب كرم سافر وسلمه لوكيل الوكيل ده اللي هم الكهنة سلموا الوكيل يعني هم الكهنة ولهذا فرق الله بين الوكيل الأمين والوكيل الرديء هو وكيل وكيل سواء أمين أو رديء وفي يده سلطة الوكيل فقال في الفصل الذي نقرأه في نصف الليل يا ترى من هو الوكيل الأمين الحكيم الذي يقيمه سيده على عبيده ليعطيهم طعامهم في حينه طوبى لذلك العبد الذي إذا جاء سيده يجده يفعل هكذا مع أنه وكيل أمين حكيم لكن ما زال أمام الله أنه عبد وكيل أمين حكيم يعطي الشعب طعامهم الروحي في حينه لو فكر أي كاهن أنه وكيل لله وأنه وكيل للسرائر الإلهية وأنه المعلم الذي من فمه تطلب الشريعة وأنه رسول رب الجنود وأنه يمثل الله أمام الناس لكن يشعر بأهمية وظيفته وأهمية المسؤولية التي اؤتمن عليها وأهمية المسؤولية التي اؤتمن عليها لأن كلما كبر المركز كلما كبرت المسؤولية الكهنوت ليس فقط سلطة إنما هو أيضا مسؤولية يعطي عنها حسابا أمام الله الكاهن أيضا هو في موقف الراعي طبعا الراعي الأكبر هو ربنا ولكنه أخذ هذه المسؤولية الإلهية ينوب عن الناس في رعاية شعبه السيد المسيح يقول أنا هو الراعي الصالح الراعي الصالح يبذل نفسه على الخراف وفي نفس الوقت اللي يقول أنا الراعي الصالح يقول ارعى غنمي ارعى خرافي والكتاب يقول أقام في الكنيسة رسلا وأنبياء ومعلمين فازاي نوفق بين ان ربنا هو الراعي وبان الكاهن هو الراعي ربنا هو الراعي دي حقيقة وهو في حسقيال 34 15 بيقول أنا أرعى غنمي وأربضه وأطرب الضال وأسترد المطرود وأكبر الكثير إلى آخره ويغني له المرتل في المزمور الرب راعية فلا يعوزني شيء وازاي يبقى من البشر أوجد رعاة يبقى الشخص اللي موجود جواه الراعي الحقيقي يبقى هو بيرعى باسمه أو زي ما قال القديس أغسطينوس في صلاته قال لربنا أنا يا رب أمامهم الراعي ولكني معهم واحد من قطيعك أنا أمامهم المعلم ولكني أمامك تلميذ معهم ارعاني وارعاهم وعلمني وعلمهم إنسان سافر وترك الكرم معه وكلاء المسيح صعد إلى السماء وترك الك- الكرم معه وكلاء نحن لسنا أصحاب الكرم حتى نتحكم فيه إنما نحن مجرد وكلاء سنعطي حسابا لصاحب الكرم في يوم من الأيام حينما يقول لكل واحد منا اعطني حساب وكالتك يبقى جت حكاية لقب الوكيل ولقب الراعي طب والكاهن ايه تاني الكاهن هو نور للعالم قال انتم نور العالم مع انه قال انا نور العالم قال انتم نور العالم هو النور الحقيقي النور الحقيقي الذي يضيء لكل انسان ونحن بنوره نعاين النور والكاهن ينقل نور الله الى الناس بحسب كميه النور التي فيه يعني ايه يعني المثل الجميل والواقعي الذي يطلق على ه- على هذا الامر هو مثل الشمس والقمر القمر كوكب مظلم ياخذ نوره من الشمس والشمس تنير بقوتها الخاصه وده الفرق بين الكواكب والشموس او الكواكب والنجوم الشموس تضيء بذاتها فيها نور حقيقي أما القمر بحسب ما يأخذ من نور الشمس يضيء للناس يسطع نور الشمس نور الشمس على القمر فالنور ال... الذي على القمر من الشمس هو الذي يضيء عشان كده تلاقي فيه قمر بيبان بدر وقمر ربيع وقمر هلال حسبما ياخذ من نور الشمس في مواجهه الارض وهكذا الكاهن بحسب ما ياخذ من النور الحقيقي يضيء للناس ففي كاهن بيبقى بدر في كامل صورته نور وكاهن بيبقى تربيع وكاهن بيبقى هلال واخشى ان كاهن يبقى محاق وما يبقاش فيه نور خالص مفروض ان يكون نورا للناس ونور للناس يعني يستضيئون به ويعني يستنيرون به ويعني ينير الطريق امامهم امال يبقى ازاي نور ما المسيح قال انتم نور العالم أنتم نور للعالم هو أيضا ملح للأرض لأن قال أنتم ملح الأرض آم، كثيرة هي الصفات التي يمكن أن تطلق على الكاهن كخادم للأسرار قلت لكم ان في سر المسحه بيملا الشخص من الروح القدس وبينفخ فيه ويضع ايده على راسه ويقول له اقبل الروح القدس وكن الها طاهرا من قبل ربنا يسوع المسيح مين ده اللي يقدر ي- يدي واحد الروح القدس الناس الظاهر انهم مش حاسين بيطلع ايه الكهنوت ده وتلاقي اي واحد ينتقد اي كاهن لسبب مهم او سبب تافه لكن طلع في مخه ان ينتقد فبينتقد لكن مش عارف يعني ايه الكهنوت ده كاهن بيملأ واحد من روح القدس بيقول له اقبل الروح القدس بيسكن فيه الروح القدس ده اكتر من كده دي في سر المسح في سر المعمودية الكاهن بيخلي الطفل ابنا لله يقول له زادت عضوا جديدا بقى ابن للكنيسة وبقى ابن لله لأن على رأي أحد القديسين بيقول لا يستطيع أحد أن يتخذ الله أبا ما لم يتخذ الكنيسة أما فالكاهن بيعطي الكنيسة ابنا وبيعطي الله ابنا حينما يعمد واحد يقول له أعمدك باسم الآب والابن والروح القدس ثلاث مرات أعمدك يعني إيه؟ يعني أصيرك عضوا في الكنيسة أصيرك ابنا لله أخليك تتخلص من خطاياك القديمة وتتبرر وتتطهر وتتقدس حاجة عجيبة على رأي كاهن كان يحب الضحك هو تنيح زمان يعني جه يعمد واحد من دين آخر فحطه في المعمودية وقال له تعالى أعمدك وأطلع دينك يعني يغير يغير دينه يطلعه من دين آخر ويدخله في دين المسيح أهو الكاهن هو اللي بيعمل الكلام ده هو الكاهن اللي بيعمل إيه الكلام بس لا يعني لا يتجاوز حدوده الكاهن بيقدر يصير الاثنين واحدا في سر الزواج كانوا بعاد عن اي علاقه بينهم وبين بعض مجرد الكاهن يجيبهم ويحط ايده عليهم ويرشمهم فيصير الاثنان واحدا في سر الزواج ازاي استدعى الروح القدس اللي خلاهم واحد ده الكاهن ده بيعمل عجايب بقى ولا ايه يخلي اتنين واحد يقول لك يا بخت بنجمع راسين في الحلال هو ده الكاهن اللي بيجمع راسين في الحلال مش يطجشهم زي اتنين بنتين في بعض يتكسروا هما الاتنين لا يعني أما احنا فاضيين خير واحد بيقول لو كان الكاهن محاقا يعني فقد النور فهل يتوقف الأسرار المقدسة؟ لا أبدا ما بيتوقفش بس هو نفس هو نفسه بيفقد بيفقد النور الذي فيه وأيضا بيفقد القدوة ولكن زي ما واحد يقول لك أنا هجيب لك كوب وأحط لك فيه ماء الكوب ده من الذهب المية هي هي من الفضة المية هي هي من النحاس من الصفيح من الألمنيوم المية هي هي بغض النظر عن نوعية الإناء الذي يحمل الماء بوسطجي يجيب لك جواب الجواب هو نفس الجواب سواء البوسطجي ده كان طويل قصير سمين رفيع آه مريض سليم شكله وحش شكله كويس الجواب هو الجواب فيعني الكاهن ليس هو معطي البركات انما هو الذي ينقل بركات الله للناس وليس هو المنعم وإنما هو الذي ينقل نعم الله إلى الناس هو الرسول رب الجنود يحمل إليهم ما يشاء الله أن يعطيهم إياه فما يهمش يعني لو واحد ساعي بريد جاب لك جواب تقول له روح في الأول المستشفى وتتعالج وما أخدش جواب من واحد عيان هو نفس الجواب هو نفس الجواب من أنت أيها الكاهن أنت أيضا الذي يصالح الناس مع الله ننادي أن اصطلحوا مع الله زي ما ورد في كورنثوس الثانية إصحاح خمسة نسعى كسفراء للمسيح بننادي أن اصطلحوا مع الله يعني راجل بيس ميكر صانع سلام صانع ايه سلام بين الله والناس ومفروض هذا هو واجبه مفروض هذا هو واجبه لكن المسألة مش مجرد مسألة رسميات ايه وضعه الرسمي في الكنيسة انما كلما كان ممتلئا بالروح كلما استطاع ان يؤدي خدمته بطريقة سليمة ولذلك حتى الشمامسة السبعة قال الرسل في اختيارهم اختاروا انتم ايها الرجال الاخوة سبعة رجال منكم مملوئين من مشهودا لهم ومملوئين من الروح القدس والحكمة فنقيمهم نحن على هذه الحاجة وضع الكاهن شيء وقيامه بمسؤوليته شيء آخر واستحقاقه لهذه المسؤولية شيء آخر فمن أنت أيها, أيها الكاهن أنت وعاء للروح القدس ربما تكون من الأواني الخزفية سريعة الكسر ولكن هذا لا يمنع أنك إناء للروح القدس يعمل للروح القدس فيك وأنت حامل خيرات وبركات للناس عيب أن تنسب هذه الخيرات إلى نفسك وإنما أنت مجرد رسول يحملها إلى الناس ولست صاحب الخيرات ولا البركات ولا النعم لكن أنت ناقلها وحاملها وموصلها هو يحمل إلى الناس بركات الله ولكن عليه أن يكون في علاقة طيبة مع الله حتى يمكنه أن يأخذ منه ما يعطيه للناس يأخذ منه إيه؟ ما يعطيه للناس يعني بنقول مثلا إن الكاهن معلم بولس الرسول كان بيقول إنه معلم ويقول لتيموساوس الأسقف في الرسالة الثانية إلى تيموساوس صح 2 آية 2 وما تعلمته مني بشهود كثيرين أودعه أناسا أمناء ولكن مع ذلك بولس الرسول هذا المعلم يقول كلمة عجيبة جدا جدا في أفسس إصحاح 6 يقول صلوا لأجلي لكي أعطى كلمة كلاما عند افتتاح فمي صلوا لأجلي لكي أعطى كلاما عند افتتاح فمي هذا الكلام الذي أقوله في التعليم ده بيعطى لي وصلوا لأجلي لكي أعطى تعطى ازاي يعني ايه تعطى بيقول السيد المسيح قال للرسل في متى عشر عشرين قال لهم لستم أنتم المتكلمين بل روح أبيكم هو المتكلم فيكم هو الذي يتكلم فيكم طب يا رب أعطيني روحك لكي يتكلم فيا لكي أوصل رسالتك إلى الناس لا لكي أوصل رسالة مني أنا لا إنما لكي أوصل رسالتك أنت إلى الناس ولذلك كتير أو بولس الرسول كان يبدأ رسالته يقول بولس رسول يسوع المسيح أنا مجرد رسول جاي لكم من عند يسوع المسيح أبلغكم رسالته ما لا أزيد عن هذا ولا أفتخر بذاتي الكلام اللي بيدهوني ربنا هو اللي بديهولكم زي في العطايا المادية ما بنقول لربنا من يدك أعطيناك كذلك في الرسالة الروحية نقول له من يدك أعطينا أولادك إذا فليجاهد الكاهن أن يكون رسولا أمينا يبلغ نفس كلمة الله إلى الناس لأن في كاهن اعتدادا بشخصيته يبلغ فكره الخاص للناس تقول له ايه رأيك يا ابونا في الموضوع ده وهو لا درسه ولا أرى عنه ولا يعرف آية يقول لك أي رأي طب خليه ينتظر لغاية لما ياخد الجواب من ربنا وبعدين يوصله لكن هو اللي بيوصل فهمه الخاص أو علمه الخاص أو فكره الخاص أو عقيدته الخاصة ما يبقاش رسول رب الجنود بقى ده راجل جاي من عنده من نفسه جاي من نفسه مش رسول رب الجنود وكثيرون من هذا النوع يبلغون فهمهم الخاص وفكرهم الخاص امال البدع والهرطقات جت ازاي غالبيه البدع والهرطقات ان لم يكن كلها صادره من رجال كهنوت هو اريوس مش كان راجل كهنوت واسيس في الاسكندريه ونسطور ومقدونيوس مش كانوا رجال كهنوت وبطاركه في القسطنطينيه لكن لم يبلغوا كلام الله انما بلغوا فكرهم الخاص فهمهم الخاص عقيدتهم الخاصه يا ريت رجال الكهنوت حينما يعلمون يفرغون ذاتهم من ذاتهم ويأخذون من الله لكي يعطوا للناس عشان يبقى الرسول رب الجنود ما يبقاش جاي من نفسه ما يبقاش بيتكلم من ذاته رسول رب الجنود ياخد رسالة من ربنا وعشان يأخذ رسالة من ربنا ويبقى رسول رب الجنود لازم يعني يطلب من الله أن يعطيه ما يقوله يقول يا رب اديني كلمة أقولها للناس دول أنا أضع أمامك فراغي لكي تملأني أنت من عندك تملأ هذا الفراغ بنعمة من عندك بكلمة من عندك حتى أوصل رسالتك أنت للناس مش خلاص يقول أنا رسول وي... ويسترسل في الكلام بدون ما حد يديله كلمة لا زي القسيس الريفي اللي كان راهب والرهبان بالسرعة بيترسموا أسوس يعني مش زي اللي في العالم فين لما حد يزكيه وياخد رأي الشعب هيصة طويلة ونزل للريف هناك وقف قصاد الناس وقال لهم سبحان من علامي وطاكم علك ايه يا عم ده انت راجل غلبان القسيس صحيح هو رب الجنود آه، رسول رب الجنود لكن يتواضع امام الله ولعل اعظم مثل في ذلك يوحنا المعمدان لما كانوا الناس بيمدحوه وكان جبار جاء بروح ايليا وقوته يقول لهم انا مش حاجه هيجي بعد من هو اقوى مني من لست مستحقا ان انحني واحل سيور حذائه آه، نكتفي بكده علشان أنا عندي آه، اجتماع مع إحدى كنائس القاهرة